الأول ابن والروح القدس الإله الواحد آمين احنا في إنجيل يوحنا إصحاح خمسة أعتقد أنتوا ابتديتوا تحفظوا إنجيل يوحنا واحد الكلمة يوحنا اثنين عرس قنا الجليل يوحنا ثلاثة نيقوديموس يوحنا أربعة سامرية يوحنا خمسة المخلع أو مريض مريض بيت حز احنا وصلنا لغاية فين أجابهم يسوع مش كده أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل عدد 17 نقرأ من 15 فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه لهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله الحتة دي مهمة وعايزين نقف فيها شوية لما الإنسان راح لليهود قال لهم يسوع هو الذي أبرأني اتغاظوا منه جدا عشان عمل هذا في سبت وقال له شيل سريرك يوم سبت فاعتبروه كاسر السبت ودي كانت خطية كبيرة بالنسبة له فقام ربنا يسوع المسيح أجابهم إجابة غاظتهم أكتر قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل طبعا لما يقول عن الله أبوه تتغيظهم جدا ما هنفهم ليه وكمان عشان يقول أن الله يعمل حتى الآن دي ضد الإيمان بتاعهم ليه اليهود عندهم اعتقاد ساذج أن الله خلق في ستة أيام وفي يوم السبت استراحة بطل يشتغل فربنا قاعد في أجازة من ساعة ما خلق فالسيد المسيح فاجأهم يوم السبت بقوله أن الله أبوه ما زال يعمل حتى الآن ودي تلخبط لهم المفهوم بتاعهم لأنه بالنسبة لهم الله ما بيشتغلش ربنا خلق وخلاص يقصد ايه بقى بيعمل حتى الان ان الله الذي خلق يعمل عمل الرعايه والصيانه والحفظ والستر وكل ما يحتاجه الخليقه فكونه استراحه في اليوم السابع لا تعني انه تعب وارتاح تعني انه لم يعد يخلق بقدر ما بدا يرعى خليقته أو استراحة بمعنى أنه فرح بخليقته نفسه ارتاحت يعني هذه معناه فالسبت يوم الراحة اليهود فاهمينه حرفا أن ربنا ارتاح عشان كده ممنوع حد يعمل حاجة أما المسيح ففهمه ببساطة أن ربنا فرحان بخليقته وبيرعاها في يوم السبت فالراحة مش في معناها الحرفي إنما في معناها الروحي فقال لهم بصراحة بقى أنتوا فاهمين السبت كله غلط طب أبي يعمل حتى الآن فاهمين الفكرة فدي غلطتهم أكتر وأكتر ليه لأنه بيقول أن ربنا بيشتغل وهم في ذهنهم يوم السبت ربنا ما بيعملش حاجة أو حتى من ساعتها ربنا ما بيعملش حاجة اليهود كانوا يعتقدوا أننا نعيش في سبت دائم وهو راحة الله ولكن هذا السبت ما كانش مجال للراحة لأن في السبت سقط الإنسان وجع قلب ربنا في خطيته عشان كده بولس في العبرانيين يقول عشان كده ربنا عين يوم تاني غير السبت وقال السبت باظ لأن الإنسان بوظ راحة ربنا بعملته فاهمينها؟ يعني ربنا فرح يوم السبت وارتاح أما اللي حصل إيه؟ إن آدم جه كسر الوصية وأحزن قلب الله فجمال السبت تشوش وباظ بسبب خطية الإنسان فأعد الله يوما آخر لكي يخلص فيه الإنسان اللي هو يوم إيه يوم الحد عشان كده احنا انتقلت قداسة اليوم في اليهودية من السبت إلى المسيحية الأحد فاهمين المعنى ده؟ يعني احنا النهاردة بنقدس الحد مش السبت ليه؟ مع أن وصية ربنا القديمة أذكر يوم السبت لتقدسه طب احنا بنقدس الحد ليه؟ لأن السبت كان مقدسا كيوم راحة لكن في راحة الله الله مش مرتاح تمام لأن الإنسان خاطئ وبعيد عنه لما أتى المسيح الكلمة وتجسد وفدانا عد يوما آخر يوم الحد هو ده اللي بنقول فيه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه فبقى الكلام على الحد عشان كده تاخدوا بالكم اللحن ده بس يتقال في الحد أو في الأعياد فبقينا النهاردة في كمسيحيين نفرح في السبت بس نفرح أكتر في الحد نفرح الحد بالخلاص والأبدية والقيامة والحياة الجديدة ونفرح في السبت بالخليقة التي خلقها الله يعني لسه المعنى الأولاني قائم أن ربنا فرح بخليقته في السبت ده موجود كل ما تشوف الشمس والشجر والنجوم تقول له يا رب يعني كتر خيرك تفرح بعطية ربنا ففرحتنا بالسبت أو احتفالنا بالسبت قائم على اعتبار أن الخليقة ما زالت تشهد بعمل الله وتسبح الله ولكن الفرحة أكبر وأكثر يوم الحد لأن في هذا اليوم أعيدت خلقتنا كبشر وتم خلاصنا كبشر يوم الحد وفتح لنا باب الملكوت يوم الحد عشان كده احنا بقينا اليهود يعيدوا سبت احنا نعيد حد لكن السبت له كرامة عندنا عشان كده تلاحظوا ان احنا مثلا في الطقس ما نصومش انقطاعي ابدا سبت وحد ليه؟ لان السبت والحد دايما ايام فرح فهنا بيقول ابي يعمل حتى الان هنا بيصلح المعنى اليهودي الدارج ان الله لا زال يعمل يعني ايه محدش يفتكر ان ربنا خلق وساب الدنيا تمشي زي ما هي لا ربنا خلق ويرعى خليقته ويجددها ويحافظ عليها ويعمل كل حاجة حلوة فيها وهنا السيد المسيح بقى قالها بطريقة مستفزة جدا لليهود قال لهم أبي نعمل حتى الآن ولهذا أنا أيضا أعمل يعني طول ما أبويا بيشتغل أنا هشتغل طبعا هما فهموا أنه بيتكلم عن ربنا باعتباره أبوه الخاص وهنا اللغة كانت تؤكد لهم أنه بيتكلم عن أبوه بيرسونالي يعني فاتغاظوا جدا وقالوا له انت بقيت مجدس لانك عادلت نفسك بالله حين اعتبرت ان الله ابوك وانا احب اقف عند الحته دي شويه في ناس تقول الانجيل بيقول ان المسيح قال انا ابن الله بس ما قالش انا الله طب ما يمكن ابن الله غير الله الحته دي تؤكد ان المفهوم اليهودي كان اللي يقول ابن الله بالمعنى اللي قاله المسيح كان يعادل نفسه بالله شوفوا الآية تقولها ازاي ركزوا في الآية دي من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله إذا في العرف اليهودي التعبير اللي قاله المسيح أن الله أبوه كان يساوي عندهم أنه قد عادل نفسه بالله سوى نفسه بالربنا عشان كده كانوا عاوزين يرجموه واخدين بالكم المعنى فلما يجي لنا واحد يقول الانجيل ما قالش المسيح ما قالش ان هو ربنا ازاي ده اليهود كانوا هيموتوه بسبب الكلمه دي ازاي تقول المسيح ما قالش على نفسه انه ربنا اهو عادل نفسه بالله حين قال ان الله ابوه لدرجه ان السامعين من اليهود قرروا ان يقتلوه بسبب هذه الكلمه ايوه ده موضوع تاني لكن هم انا بتكلم النهارده احنا ساعات نواجه ببعض الاستفزاز من غير المسيحيين او من شهود يهوى يقولوا ان المسيح مش ربنا والمسيح ما قالش على نفسه ربنا انتوا اللي قلتوا عليه ازاي بقى طبعا في عشرات من الايات جات ولسه هتيجي لكن من الايات الواضحه جدا هي الحته دي انه حين قال عن نفسه ان الله ابوه قد عادل نفسه بالله يعني ايه كلمه الله ابوه عند اليهود لا تعني ولادة جسدية حسية لا لا تعني ولادة نور من نور إلى حق من إلى حق وهكذا يكون هو والله واحد مساوي للآب في الجوهر واليهود فاهمين كده عشان كده حبوا يرجموه ساعتها أو حبوا يقتلوه ساعتها دي نقطة مهمة شهادة الإنجيل تؤكد أن اليهود أدركوا ما يعنيه المسيح المسيح له المجد كان واضح ولما قال أن أبي يعمل حتى الآن فهموا أن هو بيقول أنا وربنا واحد أنا والأب واحد أبويا بيعمل وأنا بعمل زيه بالظبط فهم فهموا أن هو بيسوي نفسه بالله فحبوا يموتوه يبقى مش احنا بس اللي فهمنا الكلام ده ولا المسيح كان يقصد حاجة تانية لو كان ما كانش يقصد كان قال لهم لا انتوا هتموتوني ليه انا مش قصدي لكن لا هو كان قصده كان يعني ما يقول حين قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل تؤكد لاهوته تؤكد لاهوته أن الآب السماوي الذي خلق يعمل والابن الذي خلق ما زال يعمل يعملوا ايه دلوقتي اللي خلقوه عاوزين يصلحوه لأن الإنسان اللي اتخلق ده تشوه بالخطية يبقى فهمنا معنيين أن المسيح بيشهد عن نفسه كإله وفي نفس الوقت بيفسر لليهود معنى السبت الحقيقي ان الحكاية مش استراحة من العمل يعني كان تعبان وبطل يشتغل لا السبت هو عمل من نوع آخر عمل الرعاية للخليقة التي خلقها قبل كده فأجاب يسوع وقال لهم سيد المسيح رد عليهم لما قالوا له يعني انت بتنقض السبت ومش بس بتنقض السبت كمان سويت نفسك بربنا لما بتقول أبي يعمل حتى الآن أجابهم يسوع وقال الحق الحق ننتبه كل ما نلاقي الحق الحق دي حقيقة حقيقة لازم ناخد بالنا منها دي حقيقة ما فيهاش فصال أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك كل حاجة الآب يعملها الابن يعملها دي نقطة مهمة جدا في اللاهوت احنا كده داخلين على إصحاح غني باللاهوت فخدوا نفس كده وركزوا بمعنى كل ما للآب زي ما هيقول بعد كده هو لي كل ما يخص جوهر الآب يخص جوهر الابن كل صفات الله ال ال الأبدي والخالق والأزلي كلها صفات الابن كل ما يصنعه الآب يصنعه الابن أيضا ودي تؤكد المساواة تؤكد أن الطبيعة واحد الجوهر واحد الشخص مش واحد لكن الجوهر واحد طبيعة واحد فيقول لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل برضو دي بتعصر البعض ويقول طب ما يبقى الابن أقل من الآب لا لأنه بعد كده بيقول مهما عمل الآب هذا يعمله الابن يعني كل حاجة ممكن يعملها الأب لازم يعملها الابن يعني تقول الأب خلق نقول الابن خلق تقول الأب يرعى البشرية والخليقة تقول الابن يرعى البشرية والخليقة الأب دبر خلاص البشرية والابن خلص البشرية الأب بيعد مكان لكل أحبائه والابن بيحضر المكان كل ما يخص الأب يخص الابن وكل صفات الأب اللاهوتية هي نفسها صفات الابن اللاهوتية مفيش صفة ممكن تقولها عن الأب ما تقولهاش عن الابن جرب كده أي صفة محبة طبعا محبة حكمة طبعا قدرة كل حاجة لأنه جوهر واحد زي ما نقول إيه برضه أبسطها لكم عشان الحتة دي محتاجة استفاضة إحنا كلنا طبيعة واحدة كلنا بشر كلنا بناكل كلنا بنشرب كلنا بننام كلنا بنلبس دي صفات مشترك مشتركة بين كلنا لينا ولادة ولينا ميعاد موت دي صفات طبيعتنا البشرية صفات خاصة بلحمنا ودمنا ملهاش علاقة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس ولا اسمك ايه ولا كل ده ملوش دعوة ملهاش دعوة بشخصيتك ليها دعوة بجوهرك جوهر يعني طبيعة فطبيعتنا البشرية مشتركة في صفات كذلك الطبيعة اللاهوتية لها صفات الآب له نفس الصفات الابن له نفس الصفات الروح القدس له نفس الصفات لأنها صفات الطبيعة صفات الجوهر لكن عمل الابن وعمل الاب برضو عمل واحد لكن اقصد في تميز بين الاب والابن والروح القدس يعني الاب ولد الابن قبل كل الدهور فالابن مولود ما ينفعش تقول الابن والد لان دي مش صفه جوهريه زي ما تقول فلان خرج مش كل الطبيعة البشرية لازم يخرجوا لا دي حاجة خاصة به هو فهنا بيقول لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل ده معناه أن الابن ينظر الآب كل حين برضو دي نقطة مهمة الابن ينظر الآب كل حين وكل ما يجد الآب يعمله يعمله الابن أيضا معنى كده أن العلاقة بين الآب والابن لا تنقطع أبدا يعني احنا علاقتنا بالله مهما كنا قديسين تتعرض أحيانا للفتور وللضعف وللخلل وما تبقاش الصورة واضحة لكن العلاقة بين الأب والابن مش كده مش علاقة إنسان بربنا ده علاقة نور من نور إله حق من إله حق عشان كده قال الابن الوحيد الذي هو في حضن أبوه هو أعلم وقال بعد كده ليس أحد صعد للسماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان اللي هو في السماء وقال في حتة تاني آه إنما نحن نتكلم بما رأينا ونشهد بما سمعنا فهنا بيقول لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة الابن بيعملها كأنه منفصل عن أبوه كل اللي بيعمله الابن مرتبط فيه بأبوه ومهما عمل الأب, الآب فهذا يعمل الابن كذلك لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله برضو دي حاجة عجيبة أوي ده هو بيكلمنا دلوقتي المسيح عن سر علاقته بالآب وده سر الثالوث أعمق أسرار الله وده سر المسيحية وده اللغز اللي لا يمكن حد يستوعبه زي ما بيقول بولس إننا الآن ننظر في مرآة في لغز يعني جوهر ربنا ده عشان تدخل تتكلم عن جوهر الله ده انت يعني غوطت قوي فالمسيح باتضاعه كشف لنا عن العلاقة بينه وبين أبوه السماوي دي علاقة فريدة مفيش إنسان له نفس العلاقة أبدا فهنا بيقول الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله الآب يحب الابن دي نقطة مهمة مش عارف احنا قلناها قبل كده ولا لا لما كنا نقول الله محبة هل معنى كده أنه الله بقى محبة في يوم من الأيام لما الإنسان اتخلق طب وقبل ما يكون في بشر كان الله محبة ولا ما كانش طب كان بيحب مين حب نفسه ما يصحش تبقى أنانية ما تبقاش حب لكن لأن الثالوث أزلي والآب موجود قبل كل الدهور والابن موجود قبل كل الدهور والروح القدس موجود قبل كل الدهور والثلاثة واحد في الجوهر فالآب يحب الابن قبل كل الظهور فالله محبة قبل كل الظهور فهمتوا حاجة ولا لا تاني بالراحة تاني هل صفة المحبة لله صفة أضيفت عليه حين خلق الإنسان حاشا ليه ما يصحش ربنا ما بيتغيرش ما ينفعش تضيف عليه صفه فلو قلت ان الله محبة صار محبة لما الانسان اتخلق فلقى حاجة تتحب فحبها يعني تبقى مشكلة في اللاهوت لا طبعا ما يصحش تقول كده على ربنا طب كان محبة ازاي وما كانش في بشر اين كان هذا الحب يعني ايه كان محبة وهو اذا كان كائن مصمت كده وحيد طب يحب مين لكنه منذ الازل لم يكن وحيدا لم يكن مصمتا وإنما هو إله وحدة مش واحد بمعنى إيه هو جوهر واحد متميز إلى أقانيم والأقانيم بينها حب أزلي فالآب يحب الابن قبل كون العالم فطبعا بكل صفاته ده موضوع تاني بس احنا بنتكلم عن المحبة دلوقتي الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله دي علاقة فريدة مهما قارنا بين كل أنبياء ورجال العهد القديم والقديسين في كل عهد لا يمكن نلاقي الكلام ده ينطبق على حد يعني عشان يتقال أن الآب يري أحد أولاده جميع ما يعمله لا جميع لا ممكن ربنا يكشف لأبونا إبراهيم عن خطته في موضوع ما يقول له مثلا هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله يا أبونا إبراهيم أنا عاوز أشيل سدوم وعمورة لحسن شرهم صعد أمامي ويبتدي إبراهيم يجادل ربنا ويحايله لأنه صديقه وحبيبه بس ده مستوى واللي احنا بنتكلم عنه مستوى تاني خالص أن الابن يكشف له الآب كل ما يعمله كل ما للآب للابن وكل ما للابن فهو للآب هنا في نوع من الاتحاد الكامل لا يمكن يوجد يعني احنا دلوقتي بنتحد بالله ولا لا في العهد الجديد بنتحد بالله مش كده لما بيقول يثبت فيا وانا فيه طب ما ده نوع من انواع الاتحاد هل نتجاسر ونقول ان اتحادنا بالله على نفس المستوى بتاع المسيح والاب لا يمكن هذا الاتحاد الكامل بين الاب والابن دي علاقه لاهوتيه كامله محدش يقدر يوصل لها لكمالها احنا منها غرسنا على حسها بقينا بنتحد بالله لكن محدش فينا هيوصل لها ابدا محدش فينا هيوصل لهذا المستوى من العمق في العلاقة مع الآب مهما تقدس مهما تعظم أنا عارف إن النهاردة في ناس هتزعل شوية لكن استحملوا هو الكلام عميق شوية لكن إحنا بنحاول نقرب من معنى الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم يعني إيه يعني أنتوا يعني عجبكم المريض اللي قام ده طب ده أنتوا لسه هتشوفوا كتير هتيجي معجزات يا وهتشوفوا الابن مش بيقوم واحد 38 سنة ده هيطلع من الجحيم هتشوفوا الابن وهو ينقذ البشرية كلها من سلطان الموت حاجة فوق الوصف وفوق الإدراك هيوريكوا الآب هيعمل بي عجايب ما كنتش تحلموا بيها فسيريكم أعمالا أعظم أو سيريه هنا سيريه يعني هيكشف له ويعمل به أعمالا أعظم لتؤمنوا أنتم إذا العمل اللي بيعمله المسيح هو المجال اللي بنؤمن بيه لما شفنا المسيح جاه على الصليب وفدى البشرية كلها دي أعمال تجعلنا نؤمن به كإله ونؤمن بالآب الذي أرسله إلينا مخلصا لأنه كما أن الآب الحتة دي على فكرة اللي جاية دي على طول بنقراها إمتى مين شاطر يعرفها بنقراها في الخارجات الإنجيل بتاع الخارجات ولما نقراها دلوقتي هتفهموا ليه الكنيسة اختارت الفصل ده بالذات نقراه في نياحة الرجالة بالذات يقول لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء احنا لما بيدخل لنا انسان ميت هنصلي عليه الناس جايه زعلانه وبتبكي ومتاثره احنا في ذهننا ككنيسه حاجه مهمه جدا ان الراجل ده السؤال اللي يشغلنا امن بالمسيح ولا لا كان بينه وبين المسيح علاقه قويه ولا لا كان ثابت فيه ولا لا ان كان ثبت في المسيح له المجد فالمسيح له المجد له سلطان أن يحيي من يشاء لأن سلطان الآب على إقامة الأموات هو نفس سلطان الابن فاهمين؟ فعشان كده بنرطب قلب الناس وبنطمنهم الراجل ده اللي انتوا زعلانين عليه آمن بالمسيح متعمد إيمانه حقيقي عاش بالإيمان لآخر نفس في حياته ما تقلقوش عليه فاهمين الرسالة ماشية ازاي؟ هنا نقولها تاني كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء سلطان واحد الابن المسيح له المجد يحيي أي حد يموت لأن الآب لا يدين أحدا شوفوا العظمة شوفوا المستوى الآب لا يدين أحد من مين اللي هيدين بل قد أعطى كل الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب ومن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله مهم أوي الحتة دي احنا نؤكد في اللحظات دي أن المسيح هو الديان هو وحده الديان لأن الآب اللي كل الناس كانت تعرفه ما كانتش تعرف ابنه يعني كل البشرية قبل المسيح تعرف ان في إله اسمه الله وخلاص الله الآب ده أعطى كل الدينونة للابن فأصبح المسيح اللي اتصلب عن البشرية هو نفسه اللي هيجي يدين العالم هو نفسه هيدين العالم المرة الأولانية اللي جه فيها ما جاش دين قال لهم ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم لكن المرة الجاية جاي ديان أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الكلام على المسيح فهنا السيد المسيح هو الديان وهو اللي فيه الحياة وهو القادر على إقامة كل الأموات اللي ارتبطوا به ويحيي من يشاء طب وهو يشاء أن الجميع يخلصون إذا كل من آمن به وارتبط به وأكرمه في حياته له نصيب في الأبدية معه عشان كده يقول لكي يكرم الجميع الابن يعني غرض الآب أن كل البشرية تؤمن بالمسيح وتكرمه عشان كده بنقول الذي لا يكرم الابن الذي لا يعرف الابن الذي لا يحب الابن المسيح الكلمة المتجسد يبقى ما يعرفش الآب ويبقى ما يكرمش الآب ويبقى مش هيقوم من الأموات عشان كده احنا بننادي ونؤكد أنه لا خلاص خارج المسيح لأن النهاردة في بعض الطوائف وربت الباب شوية وقالت وماله ما يمكن كل واحد بيعمل حاجة كويسة في حياته يبقى له خلاص لا خلاص ازاي المسيح قال أنا الطريق لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي وهنا الآية تؤكد لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب ومن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله فاللي مش هيكرم المسيح له المجد يبقى ما بيكرمش ربنا يبقى ما عرفش ربنا صح واضحة الرسالة اللي عاوز أوصلها عشان كده ما عندناش جواز مع غير المسيحيين لأنه لا خلطة بين النور والظلمة لا يمكن لأن في فرق كبير قوي بين الناس اللي رايحة الملكوت واتجاهها مع المسيح ويكرمون الابن وفي ناس لا يكرمون الابن مفيش نصيب مع بعض مفيش خلطة في الموضوع ده أبدا والحتة دي مهمة جدا وأساسية جدا في الإيمان المسيح مهما كنا بنحب الناس احنا نحبهم جدا ونموت عشانهم كمان لكن مفيش اختلاط مفيش ليه لأن مفيش وحدة بين النور والظلم أبدا لأن كل الذي أكرم الابن وتعلق به النور دخل حياته فبالتالي بقى حاجة تاني بقى نوع تاني ما ينفعش يشارك أولاد العالم الحق الحق أقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة هنا بيقول لنا إيه إذا عرفتوا إن أنا الديان أقول لكم سر الدينونة قول يا رب إحنا دايما نحتار يا ترى ربنا هيجي يدلنا إزاي هيحاسبنا إزاي هتحاسبنا إزاي يا رب أهو الديان اللي هيحط الامتحان هيقول لنا الحق الحق أقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة هيعدي هيعدي مين اللي هيسمع كلام ربنا ويؤمن بالذي أرسله يبقى الذي يؤمن بالابن يؤمن بالآب واللي هيسمع كلام الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح كده هيعدي لا يأتي إلى دينونة يعني ببساطة اللي ما بيسمعش كلام المسيح هتثبت عليه الدينونة مش هينجح بل قد انتقل من الموت إلى الحياة طب يا رب هينتقل ولا انتقل لا انتقل من الموت إلى الحياة خلي بالكم المعنى ده هو احنا هنروح الأبدية ولا دخلنا الأبدية المعنيين موجودين احنا صحيح باصين على السماء كحاجة لسه في المستقبل لكن كل من تعلق بالمسيح وآمن به وعايش بيسمع كلامه يبقى دخل ملكوته من النهاردة يبقى اتنقل من النهاردة من الموت إلى الحياة من النهاردة من هنا من وهو على الأرض الأبدية ابتدت فيه عشان كده المسيح قالها بطريقة تاني ها ملكوت الله داخلكم داخلكم زي رب ملكوت ده حاجة بعيدة لسه هتيجي لا ليه ليه بعيدة إذا كان المسيح نفسه جالنا على الأرض وترك فينا روحه القدوس يبقى ملكوته نفسه دخل جوانا يبقى الأبدية بدأت فينا عشان كده اللي بينام فينا ما بيقلقش ليه ليس موت بعد العبيد بل انتقال لأنه قد سبق له أن انتقل من الموت إلى الحياة لكن طول ما احنا في الجسد معرضين بالرغم ان الابدية ابتدت في حياتنا ان احنا نسيبها ونرجع للعالم تاني عشان كده طول ما احنا في العالم خايفين لسه على مصيرنا لابد ان نتمم خلاصنا بخوف ورعد لكن ده ما يلغيش ان كل من يسمع كلامه ويؤمن بالذي ارسله فقد انتقل من الموت الى الحياه يعني بدأ الحياة الأبدية من هنا عربون الأبدية جواه عشان كده بولس يقول لتيموثاوس امسك في الحياة الأبدية التي إليها دعيت امسك يعني حاجة في متناول اليد مش بعيدة وفي كل مرة لما بنتناول جسد ربنا ودمه نقول يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يعني اللي هيتناول الجسد ده ياخد الأبدية يبقى الأبدية مش بعيد قد انتقلنا من الموت إلى الحياة طول ما احنا مؤمنين بربنا يسوع المسيح عايشين حياة الإيمان ونسمع كلامه نسمع كلامه يعني منهجنا منهجه حياتنا وصيته اللي يقوله نعمله لأن دي السكة اللي تدخل السم أما الذي أنه تأتي ساعة وهي الآن شوفوا الفكرة تأتي ساعة يبقى الواحد متصور أن لسه وبعدين يفاجئنا المسيح انها تأتي ساعة بس جت وهي الآن يا رب يعني هي لسه قدام ولا دلوقتي حيرتنا دي ودي الأبدية الآن تبدأ ولكن لها ميعاد لسه في المستقبل برضه حين تعلن كاملة لكن من النهاردة الناس بتدخل من النهاردة بالتوبة الناس بتتنقل من الموت إلى الحياة من النهاردة الإنسان اللي بيؤمن بربنا يسوع المسيح ويدخل على المعمودية وحياة القداسة والتوبة بيدخل السم بيدخل الأبدية من النهاردة لكن لا ما زال ينتظر ساعة يخلع فيها الجسد عشان يحس بالعظمة اللي هو فيه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون هو بيتكلم عن إيه مين ابن الله المسيح له المجد ومين اللي بيسمعه دلوقتي الناس اليهود اللي حواليه فبيقول في ساعة جاية وجت هيسمع فيها الأموات صوت ابن الله مين الأموات في الحالة دي الجماعة اللي واقفين حواليه شوية اليهود اللي بيسمعوه وكل الناس في كل زمان يسمعوا كلام المسيح دول أموات إذ يسمعوا كلمة الحياة ويؤمنوا بيها ويمشوا بيها يحيون عشان كده بيقول تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون شوفوا كلمة ربنا ممكن تعمل إيه عشان كده السيد المسيح يقول في حتة تاني الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة بيعمل حياة كلام محيي كلام بيقوم الميت كلمة ربنا قوية جدا فصوت ابن الله يحيي بس اللي يصدق واللي يسمع واللي يمشي معاه لأنه كما أن الآب له الحياة في ذاته احنا اتفقنا في الأول خالص أنه الحياة مصدرها الآب أو الحياة كلها فالله نفسه الله هو الحياة كلنا واخدين الحياة سلف من ربنا ما حدش فينا الحياة بذاته حد فينا الحياة بذاته لا بدليل انه ما يملكهاش ممكن تفارقه في اي لحظة الحياة في ذات الله وحده فيه كانت الحياة ولكن لأن الابن مولود من الآب وواحد مع الآب في الجوهر فالآب إذ ولد الابن قبل كل الظهور أعطى الحياة للابن أن تكون في ذاته بالراحة يعني إيه يعني إحنا ما عندناش حياة في ذاتنا أنت تقدر تدي حياة لحد ما تقدرش تقدر تقوم ميت ما تقدرش تقدر تضمن لنفسك يوم ما تقدرش ليس لنا حياة في ذواتنا كل الحياة اللي في حياتنا مستمدة من الله لكن الله وحده له الحياة في ذاته يعني حاجة كامنة جوه الحياة الأبدية والحياة الأبدية التي في الآب السماوي هي نفسها الحياة الأبدية اللي في ابنه الوحيد والابن الوحيد لأنه خط طبعنا البشري ادانا الحياة الأبدية اللي فيه تاني الحتة دي الحياة هي خاصة من خاصة من خصاء من حاجة ربنا حاجة كامنة داخل الله الآب ولكن لأن الابن مولود من الآب قبل كل الظهور وواحد مع أبيه في الجوهر فالآب أعطى للابن أن تكون له هو وحده أيضا الحياة في ذاته إذا الابن مختلف عن كل الخلائق في كل العصور أنه له الحياة في ذاته دي صفة إلهية خلي بالكم كلمة الحياة في ذاته دي مش صفة بشرية احنا كلنا أحياء بس كلنا أموات ومفيش واحد فينا له الحياة في ذاته لكن السيد المسيح له الحياة في ذاته كما أن للآب الحياة في ذاته واضحة الأريسيين زمان وقفوا عند كلمة أعطى وقالوا بس الآب أعطى للابن تبقى إيه الابن أقل من الآب ما هي دي الحتة اللي كل شوية عاوزين يدخلونا فيها عشان يضيعوا الخلاص فعل الشيطان وعلى وتلاميذهم النهاردة مين تلاميذ الأريسيين شهود يعني يقولوا نفس الكلام بالظبط اللي قالوه الأريوسيين من 1700 سنة هو نفس الكلام بالظبط طبعا أثناسوس لما رد رد باستفاضة أنا مش عارف أرد زي أثناسوس لكن باختصار كده إن لما يقول الآب أعطى للابن ده لأن الابن مولود من الآب فالآب مصدر والابن كلمة الآب ابن الله فكل ما للآب معطى للابن لكن ده مش معناه ابدا ان الابن اقل من الاب بدليل ان الابن بيعطي المجد للاب هل نقدر نقول ان الاب اقل من الابن لان الابن بيعطي المجد للاب يعني يقول له انا مجدتك على الارض يعني الابن اعطى الاب المجد هل يبقى كده الاب اقل والابن الابن أعطاه فيبقى الابن أعلى لا مش معنى أن أنا أديك حاجة وتديني حاجة أن أنا أحسن منك ولا أنت أحسن مني لا مفيش حاجة زي كده معناه معناه في نوع من العطاء المتبادل الحب هنا كل الصفات الإلهية رايحة جاية بين الاثنين فهنا عطية الحياة في ذاته هي في الآب وفي الابن الوحيد هي هي هي نفسها لكن ينسب للآب أن هو أعطاها زي ما بنقول أنه ولد الابن هل لما ولد الابن الابن قال لا لأن ما فيش زمن مولود من الآب قبل كل الظهور لما بنقول الروح القدس منبثق من الآب هل الآب أعظم من الروح القدس ده روح الآب ما تقدرش تقول أمر زي ما تقول مثلا فكرتك أعظم ولا أنت ده كلام هو انت ايه وفكرتك ايه انت ولا روحك هو ده كلام هو في مجال للمقارنة بين بينك وبين روحك انت واحد هي نفس الحكاية آه لك احنا فين وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان خلي بالكم الابن فيه الحياة في ذاته والابن بقى أقرب لنا كتير من الأب ليه لأنه خد جسدنا بقى واحد مننا بقى ابن الإنسان زينا فالابن الكلمة المسيح بنبص عليه شايفينه إنسان عادي بس هو الوحيد اللي فينا له الحياة فين في ذاته فاهمين المعنى ده هو الوحيد اللي فينا نغرف منه الحياة كلنا الحياة عندنا مش أصيلة هو الوحيد اللي الحياة فيه أصيلة فيقول الزقوا فيا أنا الوحيد اللي أديكوا الحياة لو دورت بره هتموت لكن أنا عندي الحياة أصيلة عشان كده نيقوديموس وهو بيدفن المسيح يقول له قدوس الحي الذي لا يموت مش من النوع اللي بيموت الله طب ابن البشر ازاي كان مش من النوع اللي بيموت لأنه ابن الإنسان وابن الله فله الحياة في ذاته فهنا أعطاه سلطانا أن يدين إذا المسيح له سلطان الدينونة لأنه ابن الله ولأنه ابن الإنسان له سلطان الدينونة لأنه واحد مع الله في الجوهر لأنه إله حق من إله حق لأنه هو الإله الحقيقي يتدين ربنا وهو الديان لأنه ابن إنسان يعني إيه تيجي تقول له يا رب معلش سكتك كانت صعبة يقول لك بذمتك كانت صعبة طب امال انا عشت زيك على الارض ازاي تعرفش تتكلم عارفين اقصد ايه لما يكون الممتحن عمل الامتحان وامتحن نفسه فيه فما يبقاش ظالم يبقى ديان عادل ليه لانه حط الحاجة اللي هو نفسه جاز فيها فلأنه إله حقيقي هو الديان ولأنه ابن الإنسان له سلطان الدينونة العادلة لأنه عاش على الأرض كإنسان ورانا كمال الإنسانية ورانا البرفكت ورانا العشرة من عشرة تيجي إزاي فاهمين فأي حد يسقط ما يقدرش يقول الامتحان صعب ليه لأن المسيح يقول له طب ما أنا عشت إنسان لو كان الديان إله فقط كنا نقول طلباته صعبة قوي لأنه إله مش ديان بحالنا ولكنه لأنه ابن الإنسان مش هنعرف نقول الحتة دي فاهمين اللي أنا أقصده؟ عشان كده بيقول أعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان يبقى هيدنا ليه؟ لأنه ابن للإنسان عاش كل عشناه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين داء الألم وداء الجوع وداء الحزن وداء الصوم وداء كل حاجة حتى حروب الشياطين اجتاز فيها المسيح فيدين لأنه أيضا ابن الإنسان لا تتعجبوا من هذا طبعا الكلام عجيب سيد المسيح بيتكلم شوية يهود وبيقول لهم ان له الحياة في ذاته وبيقول لهم ان هو الديان الحقيقي وبيقول لهم حاجات مش مستوعبينها خالص فبيقول لهم لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة هو المرة اللي فاتت قال تأتي ساعة وهي الآن وكان بيقصد نفسه يسمع فيها الجميع صوت ابن الإنسان وصوت ابن الله والسامعون يحيون قال لهم هتيجي ساعة تاني قدام بقى فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته يعني اللي هيموتوا طيب ويعني افرض واحد آمن بالمسيح وارتبط بيه هيموت اه طب ويعني لما يجي المسيح في مجده مجرد بس يسمع له صوت يلاقيه طلع من قبره على طول أول ما يسمع الذين في القبور صوت ابن الله يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة وبهنا بينتهي الفصل بتاع الخارج على فكرة ودي نقطة مهمة جدا ان احنا بنعزي الناس بنقطتين مهمين جدا اولا ان الشخص اللي انتقل ده آمن بالمسيح له المجد والمسيح له الحياة في ذاته ويحيي من يشاء وبالتالي طالما تعلق بيه تعلق بيه فأنجيه خلاص ما تقلقوش عليه طيب ده هو نايم قدامنا مش راضي يصحى لا معلش تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله ما تقلقوش عليه هنروح وندفنه ونحطه في القبر بس هيقوم لازم يقوم ليه لأن المسيح وعد بكده فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته خلي بالكم من جميع يعني كل اللي ماتوا هيسمعوا صوت المسيح أشرار وأبرار ويخرج الكل لأن في بعض الطوائف بتقول إن الأشرار مش هيقوموا لا الكتاب هنا واضح بيقول يخرج الذين فعلوا الصالحات لقيامة الحياة والذين فعلوا السيئات لقيامة الدينون إذا في القيامة الكل هيقوم بصوت المسيح لكن مصير الناس يختلف لما يجي المسيح له المجد في اليوم الأخير ويبوق الملاك في مجيء المسيح يقوم الكل كل اللي ماتوا يقوموا كل اللي عاشوا في الصالحات أمنوا وسمعوا كلام ربنا وتعلقوا بيه يقوموا إلى قيامة الحياة الأبدية والتانيين هيقوموا ولكن إلى قيامة الدينونة إذا القيامة في قيامتين أو في مكانين أو مصيرين لأن في ناس عاوزة تنكر مصير منهم لا الكتاب واضح جدا أن في مصيرين مفيش ثالث ومفيش حاجة في النص ومفيش ملاحق في الموضوع كل الأفكار الدخيلة دي مش موجودة يسمع الجميع صوت ابن الله ويخرج الجميع الذين صنعوا الصالحات لقيامة الحياة والذين صنعوا السيئات لقيامة الدينونة واضحة المحتة دي عشان كده احنا كل قداس نعمل بروفة للمجيء الثاني وأول ما نسمع أبونا يقول أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد حسب أعماله نقول له كرحمتك يا رب وليس كخطايانا خلينا مع بتوع الرحمة خلينا مع قيامة الحياة بلاش قيامة الدينونة كأننا في اللحظة دي بنشعر أن المسيح اللي هيبقى قدام عينينا هو نفسه الديان هو نفسه اللي هيجي في مجده احنا شايفينه بعين الإيمان على المذبح لكن هو نفسه اللي هنلزق فيه وهنتحد بيه هو نفسه اللي هيجي في مجده فنقول له احنا قاطعين عهد معاك احنا اللي كنا واقفين عند المذبح على طول عشان كده في مزمور خمسين يقول آية جميلة يقول اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة لموا لي حبايبي اللي, اللي بيني وبينهم عهد اللي أنا متفق معاهم اللي حضروا اللي دينونة شغلاهم اللي مجيئي كان شاغلهم اللي مستنيني اللي عاملين حسابي اللي هيفرحوا لما اجي اللي عاوزين يجوا معايا الأبدية هم دول لمهم لي طبعا السيد المسيح شرح هذا الموضوع بتفصيلات بسيطة لما قال أمثال الملكوت قال يشبه مثلا شبكة مطروحة في البحر جامعة من كل نوع ويطلعوها ويشدوها وبعدين يفرزوا السمك الجيد من السمك الرديء واخدين بالكم برضو الجداء من الخراف في عملية فرز في اليوم الأخير لكن الكل هيقوم اتقلب في حتة تاني بس عشان ما نمشي مع سياق درس الكتاب طبعا انتوا فاهمين انه انا هراجع معاكم بس الفكرة هي مش مسجلة هنا دلوقتي انتوا عارفين ان عندما ينتقل الانسان او لما بيموت الواحد تخرج روحه من جسده نفسه تفارقه عشان كده المسيح حتى هو بيموت على الصليب قال في يديك استودع روحي هنا روحه الانسانية لانه انسان زينا فلما الروح الإنسانية تفارق الإنسان الجسد ده خلاص بيتحلل ويبقى تراب ده طبيعته وهو التراب ده اللي هيقوم في اليوم الأخير لازم لكن الروح دي بتروح تستنى لازم تستنى لما تسمع صوت ابن الله تستنى سنة تستنى مليون سنة المهم لازم الروح دي تنتظر لغاية ما يجي المسيح ينادي هنشوف بقى الانتظار فالانتظار الكنيسة والأباء والإنجيل علمنا إن في مكان لانتظار الأبرار وفي مكان لانتظار الأشرار ودي واضحة مثلا في قصة الغني والعازر لقينا العازر متألم بس في الحقيقة لسه الدينونة ما حصلتش طب متألم ليه كأنه المنتظرين الدينونة متألمين نفسيا الأرواح متألمة والأرواح اللي عاشت مع ربنا في سلام وعاشت عيشة حلوة أرواح مرتاح في مكان انتظار للأبرار مكان انتظار الأبرار هو الفردوس ومكان انتظار الأشرار هو الجحيم لكن لما يجي المسيح في مجيئه الثاني كل الأرواح هتاخد أجساد هيقوموا كلمة يقوم يعني إيه؟ يعني الروح تاخد جسد كلمة يقوم يعني إيه؟ يعني الجسد النايم ده يقوم يتحرك هيتحرك إذا غير لما روحه ترجع له لما الروح ترجع له يقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة اللي هي ملكوت السماوات والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة اللي هي جهنم ماشي فالفردوس والجحيم أماكن انتظار للأرواح أما الملكوت وجهنم مكان المصير الأبدي للأبرار والأشرار واضحة آه الفرز ممكن يحس بيه الإنسان من ساعة انتقال معاك حق في المعنى ده ماشي عشان كده احنا بنعتبر ان لحظة اللحظة الفيصل هي نهاية عمر الإنسان خلاص خلاص يعني ما فيش ملاحة وفي نفس الوقت يعني الورق اتسحب خلاص ما فيش فرصة عشان كده تاخدوا بالكم في صلاة النوم نقول ايه لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك يعني يا رب أنا خايف أقصر أقوم أروح الجحيم أقول يا ريتني شكرت يا ريتني ذكرت فاهمين أنا مش عاوز أروح الجحيم فأنا ألحق أشكر وأذكر هنا واخدين بالكم المعنى لأنه بنقول له ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك فمش أيوة كل واحد حسب عمله طيب ما هو كلام هنا هو الذين فعلوا الصالحات لقيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينون ما تاخدوش معنى واحد وتحكموا عليه في ناس تقول الدينونة بس بالأعمال لا طبعا ما قبل كده قال إن الدينونة مرتبطة الذين يسمعون الكلام ويؤمنون بالذي أرسله له حياة أبدية إذا الدينونة مرتبطة بسماع كلمة ربنا والإيمان والمعمودية والصالحات الحياة المقدسة هي اللي دخل السماء يعني في آية تانية تقول إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون يبقى برضو التوبة لها دور في خلاص الإنسان ملخص الحكاية إن اللي آمنوا بربنا يسوع المسيح وتعمدوا على اسمه كتب اسمهم في الملكوت في سفر الحياة لو عاشوا بيسمعوا كلامه على قد ما يقدروا مشغولين بيه ويعملوا الصالحات لحسابه خلاص كده حياتهم مش حلوه لكن أمنوا ولا ما أمنوش وعاشوا في الخطية وصنعوا السيئات حتى لو كانوا في يوم من الأيام أمنوا به ضيعوا الملكوت يعني البداية واضحة من آمن واعتمد دي البداية لا يقدر أحد أن يدخل ملكوت السماوات إن لم يولد من فوق دي بداية لكن بقية السكة ما تنسوش ان ادانا مثل واضح في شعب اسرائيل شعب اسرائيل عدى كله من الموت اللي كان في مصر وعدوا على على البحر لكن مش كلهم مصر اغلبهم هلكوا بس دي كل دول اتعمدوا ايوه كل دول اتعمدوا على تعبير بولس الرسول اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر لكن باغلبهم لم يصر الله ليه حياتهم الاربعين سنة كانت وحشه عاشوا ولا كأنهم شافوا معمودية ولا شافوا ربنا ولا شافوا معجزات ولا يعرفوا ربنا ولا حاجة خالص قليلين قوي منهم اللي عاشوا بخباثة فاستحقوا الدخول لكنعان وهذه الأمور كتبت مثالا لنا يعني ده العينة اللي هنتقاس عليها هنخلص اهو أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا ليه يا رب بتقول كده وتحيرنا معاك أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا سيد المسيح ما نقدرش نلغي أبدا النقطة اللي دايما شغلانة أنه متواضع جدا فدائما يعطي المجد للآب والابن يعطي دائما المجد للآب فالآب يعطي دائما المجد للابن خلي بالكم الحتة دي فهو بيقول أنا ما أقدرش أعمل من نفسي حاجة مع أنك أنت رب كل ما للآب لك وبتقول اداك سلطان الحياة ذاتك واداك سلطان الدينونة امال بتقول ما تقدرش تعمل من نفسك حاجة ليه عاوز يقول ان هو والاب واحد الارادة واحدة الخطة واحدة كل اللي عاوزه الاب هو بيعمله فهو في ثوب الاتضاع يقدم لنا كيف يخضع للاب عشان يعلمنا اخونا البكر المسيح ده بكرا لنا بين اخوة كثيرين الابن المثالي هو الابن الوحيد طبعا لكن كإنسان قصاد عينينا هو البرفكت هو الكامل فيقول لنا اتعلموا اتعلموا تقولوا زيي اتعلموا تقولوا أنا لا أقدر أن أفعل شيئا بدون الله فاهمين؟ لكن في موضع آخر عشان ما يفصلش نفسه عن الله يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا فاهمين اللي أنا أقصده؟ تاني هو بيقول أنا ما أقدرش أعمل حاجة من نفسي طب ازاي يا رب ما انت قلت لنا في حتة تاني ان انتوا من غيري ما تقدرش تعملوا ولا حاجة هو عاوز يقول زي ما انا بعمل كل اللي عاوزه الاب لاني انا والاب واحد انتوا كمان عشان تبقوا واحد معايا ما تعملوش حاجة من غيري ما تتحركوش اي حركة من غيري كل اللي هتعملوه حلو في حياتكم هيبقى بيا هيبقى من خلالي لا أقدر أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني يعني إيه كما أسمع كما أسمع مشيئة الآب يقصد يعني اللي الآب عاوز أنا هعمله ودينونتي عادلة لأني أنا مش بعمل حاجة من مزاجي هو عاوز يقول لنا كده أنا ملياش انحياز لأي حد أنا بعمل اللي الآب عاوزه خلي بالكم المعنى ده لأنه أخذ الدينونة ومن حقه الدينونة لكن في كل لحظة بيرجع للآب يقول له أنت عاوز إيه يقول له أنا أريد أن الجميع يخلصون قال له على قد ما بقدر بحاول عاوز أجيب لك كل الناس وأفرحك بين الأب وال- بين الابن والآب أنا بتصلب عشان أدعو كل الناس أن يعودوا بالتوبة لحضنك لأن أنا عارف أنك عاوز الكل يخلص فدينونتي عادلة عشان اللي هيهلك هقول له مالكش عين حاولت معاك ياما حاولت معاك كتير لأني كنت عارف مشيئة أبي ألا يهلك أحد وأنت كسرت بخطر وكسرت مشيئة الآب عشان كده يقول يقول الجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف يعني الناس مكسوفة تبقى اللي هيهلكوا دول مش هيبقى لهم حجة أبدا هيبقوا مكسوفين جدا من اللي اتعمل معاهم وهم ما عبروش ربنا فبيقول كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأنني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسله حتة مشيئتي ومشيئة الأب دي هتبان قوي في حواره في ليلة صليبه لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك والناس تقلق تقول الله هي مشيئة الآب غير مشيئة الابن ما هو بيقول أنا ما بعملش حاجة غير مشيئة الآب لا ما فيش انفصال بينهم بس هو عاوز يورينا وهو إله متجسد كإنسان إنه كأي إنسان مش بيحب الألم كإنسان مش عاوز يتعذب لكن عاوز يورينا أنه يخضع كل مشيئة بشرية لمشيئة الله عشان نعمل زيه نخضع مشيئتنا البشرية للروح القدس الساكن فينا ما نمشيش ورا هوانا وأجسادنا نمشي ورا ربنا الساكن فينا نقول له عاوز يا رب اللي انت عاوزه نعمله بلاش ننام انص- مش مهم ننام بلاش ناكل نصوم بلاش نكذب مش هنكذب عاوز ايه قول واحنا نعمل فكما أن الابن قدم لنا أيقونة الطاعة الكاملة عاوز كلنا نعمل كده معاه ونطيع طاعة عمياء ليكون لنا حياة أبدية له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين اختاروا آية عدد كام آه، أول عدد 24 الحق الحق أقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية هتقدروا عليها كلها ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة نقولها واللي يقدر يحفظ عدد 24 الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الح... كما مر الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت